اكبر انت عارف انت واقف بين ايدين مين بس الله اكبر في الاذان انت سمعتها فلما رحت انت بنفسك اللي قلت الله اكبر يعني ايه انا ممكن اكلمك عن حاجات جميله قوي في طريق الدين اول ما انت هتيجي انت بنفسك اللي هتشوفها هتخرج تكلم الناس عنها بعد كده الله اكبر الله اكبر اربع مرات تكبيرات ليه لان الناس بتبقى على حاله من اربعه يا اما طبعا والله اعلم يا جماعه يا اما في شهوات مع مراته مع اصحابه مع اولاده مع شهوات يا اما في اسباب يعني بيذاكر في محاضره في كليه في شغل في عياده في مستشفى في, في مكتب في محكمه يا اما نايم يا اما ما بيعملش حاجه من الحاجات دي لا بس بيعمل طاعه يعني طاعه بس مش صلاه الفريضه الله اكبر من اي شيء كله يقفل وكله على الجامع دلوقتي طيب انا واحده ست اعمل ايه انت كل اللي هنتكلم عليه ثوابك باذن الله زيك زي الراجل لو انت عملتيه في بيتك اول ما تسمع الاذان الله اكبر الله اكبر خلاص يا جماعه ده كل كلمه بس الوقت انا عارف ان مفيش وقت اصلا ده موضوع الصلاه ده ان شاء الله انا في نيتي باذن الله ان ربنا سبحانه وتعالى اذن ان انا بعد كده هعمل موضوع الصلاه ده ملف كبير ده ركن ديننا يا جماعه بني الاسلام على خمس منهم الصلاه اوعى اوعى يا حبيب قلبي غ... اوعى واحد بيغش في المونه بس مش في مونه الدور الرابع والخامس بيمشي في م... بيغش في مونه الاساس العماره هتقع على دماغه العماره هتنهار اوعى تغش في الصلاه ده الصلاه دي اخطر حاجه على الاطلاق كل كلمه والله لها معنى شوف في الاقامه قد قامت الصلاه قد قامت الصلاه الواحد فكر كده قال لا طب يا رب ما كان يتقال قامت الصلاه قامت الصلاه قد دي لليقين والتحقيق طب ما انا عارف انها قامت لا ده لما انت تسمع خبر مفرح قوي تقوم تفرح قوي تقوم تقول ايه انا انا من الفرحه مش مصدق نفسي لا صدق طب حد مش عارف يقرصني عشان اصدق نفسي ده او بالظبط كده المؤمن مش مصدق انه هيقوم يقف بين ايدين مولاه انا هقوم اقف بين ايدين ربنا يا اخيرا جه الميعاد فيت... قد قامت الصلاه انا مش مصدق نفسي من الفرحه لا صدق قد قامت قد قامت خلاص شوفوا المفروض المؤمن يروح لربنا بشوق شكله ايه وبفرحه شكلها ايه يا سلام يا رب سمعت الاذان طبعا خلاص بقى الدنيا تنتهي يا جماعه خلاص اتفاق من اول ان شاء الله صلاه الصلاه ده اهي الصلاه اه والله العظيم والله احسن لك احسن لك من اي حاجه تسمعها من اول الصلاه ده بعد كده الوضوء هتقوم تتوضى بقى على طول تجاه حتى لو متوضى قوم جدد وضوءك الوضوء ده يعني ليه نتوضى يا رب نتوضى ليه اي ملك له مراسم ملكيه للدخول عليه تلبس لبس معين تمشي بطريقه معينه من قبل القصر مش عارف بقد ايه يبقى هيحصل ايه الملك له مراسم ملكيه للدخول عليه انك تبقى طاهر من جوه وطاهر من ذنوبك زي الاحرام من قبل مكه ب 400 كيلو تحرم وتقول لبيك اللهم لبيك اهو الوضوء ده هو لبيك اللهم لبيك بتاع الصلاه وخد بالك استشعر كده ان انت ذنوب ايدك بتقع ذنوب عينك بتقع ذنوب دماغك وتفكيرك وخواطرك بتقع ذنوب بقك بتقع ده انت بتنضف بتنضف بتنضف عشان كده اللي يعرف معنى اسم الوضوء يحب الوضوء ويتعلق به جدا ما عادش بعد كده يبقى على على غير وضوء ابدا ليه الوضوء يا جماعه من الضياء يا جماعه الضياء الضياء الوضوء ضياء القلوب هو الوضوء يعني في ناس بتحترز من نقطه بول ويقعد يغسل هدومه ويقعد يغسل وما يحترزش من كليب ولا اغنيه ولا دي نجاسات قلوب ودي نجاسات هدوم يبقى نقول اللي نحترز منه اكتر ديننا دين طهاره ديننا في كلمه والله العظيم انا اعتقد ان الغرب لو فهمها نص الغرب كله يسلم في صحيح مسلم من حديث ابي مالك الاشعري الطهور شطر الايمان نص ديننا الطهاره نص ديننا احنا ديننا فيه كمية طهارة ياما غرب اسلموا بسببها كان حكام الغرب بتوع اوروبا زمان كانوا بيشتموا الشعب بتوعهم يقولوا لهم خلوكم نضاف زي المسلمين في الطهارة بعد الوضوء بقى اتوضيت طهرت كده نضفت اه يا يلا بقى ننطلق على الجامع يلا وانت يلا تنطلقي على سجاده الصلاه في اوضه نومك يلا بسرعه عشان نلحق نصلي السنه ونلحق ندعي ونلحق عشان نقف في الصف الاول في تكبيره الاحرام يلا ننطلق يا جماعه للجامع قال لا ده انت لو المحافظ دخلك بيته هتف... هتعمل مهرجان في الدنيا كلها الملك دخلك بيته ده انت لو رحت زرت واحد كريم هيغديك غني وكريم هيديك هديه مش هيرجعك فاضي انت رحت زرت الغني الكريم في بيته مش هتخرج فاضي هينور لك قلبك بالايمان وهيديك عطاءات وهيديك نفعات والله العظيم بس ادخل بيت الملك سبحانه وتعالى يا طب ليه جماعه يعني يعني ايه فكره الجماعه لو دلوقتي جينا اخر السنه قام طالب رايح للدكتور قال له يا دكتور الامتحانات قربت عشان خاطر اديني الاسئله المهمه في الامتحان هيقول لي يا ابني انت اتجننت يا ابني روح يا حبيبي امشي بدل ما يديلك حد ايه طب لو الدفعه كلها لمت نفسها وراحت للدكتور اه يا ده انا اعمل لكم محاضره استثنائيه واحدد لكم 20 سؤال هيجي منهم السبعه ولا الثمانيه بتوع الامتحان يا جماعه الله عظيم عظموه احنا بنروح مع بعض مجموعه عشان نطلب مع بعض انه يبقى في صله بيننا وبينه هي دي الصلاه هي دي الصلاه يا جماعه يا جماعه الموضوع لا يحتمل والله العظيم جدال ده في الحرب ربنا نزل في القران صلاه الجماعه في الحرب يبقى في السلم الوقت ما نصليش جماعه ده انت يا حبيب قلبي ده انت لو عندك عربيه 128 وشفت واحد معدي ببي ام هتبص له ليه في الدنيا طموحين وفي الاخره زاهدين لو عندك محل ينفع تتاجر في الذهب قدامك وتكسب 10000 في الشهر وينفع تتاجر في الفول والطعميه وتكسب 500 جنيه في الشهر يعني ده يبقى مجنون اللي يختار التاني وهو بايده الاولاني ي- ليه نختار الاقل ليه ده ب 25 درجه او ب 27 درجه صلاه الجماعه يا جماعه صلاه الجماعه وخد بالك بقى وانت ماشي للمسجد الخطوه ليها ثمن زي بالظبط في الوضوء قطره الميه لها ثمن بتنزل ذنوب الخطوه تحط سيئه ترفع درجه هي الصلاه كده هي الصلاه كده وبالعكس بقى بتتحاسب بالتسع والعشر عليها كل سرحه تتحاسب عليها يوم القيامه يا فلان نعم انت في صلاه العصر في اليوم الفلاني في الركعه الاولى في السجده الثانيه سرحت ليه هو كان للدرجه دي اه للدرجه دي وصلاة المغرب صليتها ركعة واحدة ليه؟ يا رب أنا صليت ثلاثة والله العظيم كنت سرحان في اثنين والعشاء ما صليتهاش ليه؟ يا رب ده أنا مصليها يا جماعة ما كنتش دارب ولا كلمة من اللي سمعتها ولا اللي أنت قلتها خدوا بالكم يا جماعة الموضوع خطير احنا دلوقتي دخلنا ساحة الملك اهو اللي هو المسجد دخلنا هتقف انت على اعتاب الملك دلوقتي وهتقول الله اكبر شوف ايدك بتعمل ايه هو ده الوضع اهو الله اكبر الامام الشافعي كان بيقول لك لما اجي اصلي احط نص الارض على ظهر ايدي دي ونص الارض على ظهر ايدي دي واقول الله اكبر برمي الدنيا كلها ورا ظهري الحركه دي كمان حركه الاستسلام لما اقول لك ارفع ايدك تعمل كده يعني انا مسلم لك كل امر يا رب الله اكبر طب ليه اول كلمه قلتها الله اكبر لما دخلت بقى على الملك بقى ده اسمها تكبيره الاحرام يعني انت دخلت حرم الملك يعني انت دخلت الجنه يا حبيبي يا اختي لا يخرجنكما من الجنة الشيطان عايز يخرجك ويخرجك من الجنة دي اوعوا اوعوا يخرجكم من الجنة دي ويخليكم تسرحوا فخد بالك اول ما تقول الله اكبر خلاص بقى انت شهدت جلال الملك عرفت طب ليه يعني بعد كل شويه في صور الله اكبر نيجي نركع الله اكبر نسجد الله اكبر نقوم من السجود الله اكبر ليه عشان انت كل شويه الشيطان ممكن ينجح معاك ويخليك تسرح فكل شويه تفتكر تاني ان الله اكبر من كل شيء عشان ترجع تاني تنسى كل حاجة وما تفكرش غير في اللي أكبر من كل شيء سبحانه وتعالى وبعد كده بقى تدخل على دعاء الاستفتاح ياه اللهم نق قلبي من خطاياي ك... اللهم أنق قلبي من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس الجلابية البيضاء أقل نقطة تراب تبان فيها انت بتقول له يا رب طهر لي قلبي من كل نكته سودة اتحطت على قلبي بسبب معصيه عملتها طهره لي تماما 100% الرسول كان اول دعائه في الصلاه استغفار واخر الصلاه اللهم اغفر لي ما قدمت وما اخرت اولها استغفار واخرها استغفار عليه الصلاه والسلام بعد كده ندخل على الفاتحه بقى موضوع الفاتحه موضوع جميل جدا يا جماعه يا بس اعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحقني انجدني يا رب اعوذ اعوذ دي لما تجري وتتدرى في واحد وتستخبى من حاجه في اللغه يا رب الحق الحقني انجدني يا رب غثني يا رب الشيطان هيهلكني يا رب بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله دي كلمة السر اللي الكون كله يتفتح بيها بسم الله الرحمن الرحيم سيدنا نوح عليه الصلاة والسلام لما قال بسم الله مجريها بعد كده ربنا بيقول لك وهي تجري بهم في موج كالجبال تخيل المحيط الاطلنطي الموجه بقت قد الجبل يعني السفينه تطلع تنزل تتحطم تخيل الارض كلها بقت طوفان الموجه قد الجبل طب سفينه نوح كانت ماشيه ازاي لانه قال في الاول بسم الله الله بسم الله لو حياتك كلها جبال معوقات تمشي من وسطها بسم الله بسم الله دي كلمه عظيمه جدا وانت بتقولها حس كده بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الفاتحه اخطر كلمه فيها اللي هي كلمه اهدنا اهدنا الصراط كل ما قبلها تمهيد ليها زي تمهيد ليها وثناء على الله قبلها وكل ما بعدها شرح ليها يعني الفاتحه يا جماعه كلمه اهدنا دي هي الكلمه المحوريه طب جت بالجمع ليه ليه ما جتش اهدني اهدنا ليه محدش هيعرف يوصل لربنا لوحده محدش هيعرف يوصل لربنا لوحده يا جماعه خدوا بالكم محدش يقدر يوصل له لوحده لازم صحبه تبقى ايدك في ايدها كده اهو لازم صحبات ملتزمات منتقبات ومختمرات ومسدلات وطيعات وعابدات وقانتات يبقوا ليكي عشان توصلي وانت لازم يبقى ليك صحبه صالحه عشان توصل يا جماعه ده قوانين قوانين قوانين قرانيه ما ينفعش نحيد عنها انا بتذبذب عايز تنطلق زي الصاروخ الى الله خلي صحبتك كلها انضف واعظم صحبه واكتر صحبه طيعه لله سبحانه وتعالى ما حدش يقدر يوصل لربنا سبحانه وتعالى لوحده ابدا يا جماعه يعني يعني اهدنا اهدنا الصراط المستقيم يعني ال- 17 مره في اليوم بتقولها ابن تيميه بيقول ان هناك ناس او عباد وصلوا للولايه بكلمه اهدنا الصراط المستقيم السلف كانوا بيقولوها وقلوبهم بتتقطع من الحرقه زي واحد في بحر كده ولقى سفينه وفي طوق نجاه متعلق وبيقول لواحد انجدني انقذني اهو انت بتقول لرب اهديني يا رب انجدني من الشيطان يا رب انجدني من الابواب اللي على جانبي الصراط اللي كلها فتن وشبهات يا رب انجدني يا رب من شياطين الانس والجن انجدني من نفسي وصلني يا رب خليك معايا لغايه ما اوصل لك يا رب اهدنا الصراط المستقيم خليك معايا طول الطريق يا رب خطوه بخطوه ما اقدرش استغنى عنك والا اهلك والا وحوش الشياطين تكتنفني وتقطعني وتمزقني يا رب يا رب انا ما اقدرش اوصل من غيرك اهدنا الصراط المستقيم كلمه كبيره قوي يا جماعه كلمه كبيره يعني يعني احنا دي الكلمه اللي هن- هناخدها من الفاتحه دي الكلمه اللي نقدر نلحق ناخدها من الفاتحه وكل المعاني اللي احنا بنقولها واللي لسه هنقولها ان شاء الله بعد الفاصل كلها آه، يعني يعني انت عارف العربيه لما بتحط المفتاح ممكن تدور ما تلقطش ممكن تدور تلقط على طول انت ممكن تقف كده عايز تعيش في المعاني دي ما بتلقطش القلب لسه لسه عايز يبقى فيه شويه كهرباء ايمانيه شويه وممكن واحد يلقط على طول فعلى قد ما هتسخن قلبك على قد ما هيلقط قلبك باذن الله سبحانه وتعالى مع هذه المعاني يعني ان شاء الله ناخد فاصل دلوقتي قصير يعني آه، نلحق نصلي العصر ان شاء الله ثم نعود الى تكمله كيف تخشع في الصلاه اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى ثم أما بعد الوقت خلاص يا جماعة هنقول الله أكبر عشان نركع الله أكبر ده عامله زي إيه زي جهاز الصدمات الكهربائية كده اللي لو قلبك كان حود يمين ولا شمال يظبطه تاني هنركع يا جماعة يعني اركوع الركوع ده كان زمان لما حد يدخل على الملك يركع له على أي ملك ليه علامة إن أنا خاضع تحت حكمك في المملكة بتاعتك اهو الركوع ده علامة الخضوع تحت حكم الله عشان كده ليه الركوع مش السجود هو اللي بعد سماع القرآن في القيام لانك سمعت اوامر ونواهي الملك فبتركع تقول له سمعنا واطعنا بتركع تقول له انا خاضع تحت حكمك يا رب غير ان الركوع فيه انك بتمد رقبتك لقدام كده يعني بتسلم رقبتك طب ما ممكن لو اللي انت هتسلم له رقبتك يعني خانك ولا حاجه يذبحك لا انت بتسلم رقبتك لربنا وانت بتقول له انا واثق انك مش ها مش هتقودني غير للخير يا رب ده مش سمعنا واطعنا يعني قهرا ك- لا ده وانا واثق ان الخير كله في ان انا اسمع واطيع يا رب الله هو ده الركوع يا جماعه عشان كده لما بت... المعاني الجميله دي تتقال ها يتقال لك ايه بقى طب انزل اسجد واطلب اللي انت عايزه بقى سبحان ربي العظيم تقوم بقى سمع الله لمن حمده في الت... في الركوع قلت سبحان الله يعني سبحت في القيام قلت الحمد لله سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد الاثنين مع بعض تبقى سبحان الله وبحمده يبقى انت جمعت الجملة اللي ربنا اصطفاها الملائكة السماوات السبعة ان هم يسبحوه بيها سبحان الله وبحمده يعني ايه الحمد يعني الثناء على الله بحب يعني ايه سمع الله لمن حمده يعني سمع الله لمن اثنى عليه بحب يعني وانت بتقول الحمد لله ربنا ولك الحمد حس بالحب طالع من قلبك لله سبحانه وتعالى يا اخوانا لما بتقول سبحان الله 100 مره صح عن رسول الله ان هي تكفر ألف سيئه طب لو زودت كلمه واحده بس وقلت سبحان الله وبحمده 100 مره صح عن رسول الله انها تغفر ذنوبك وان كانت مثل زبد البحر يعني انا عايز اقول لك كلمه الحمد دي ثوابها عند ربنا ايه ثواب رهيب ده الرسول حامل لواء الحمد يوم القيامه ده اول كلمه في القران كله الحمد لله رب العالمين يبقى الحمد ده كلمه مش بسيطه طب لما اجتمع بقى ال- الركوع التسبيح وقمت قلت الحمد لله يعني سبحان الله وبحمده يعني يعني ايه يعني ايه سبحان الله وبحمده اي حاجه ربنا خلقها في الدون في الكون ايه من وجه ونعمه من وجه الشمس ايه ولا مش ايه ايه سبحان الله طب نعمه ولا مش نعمه نعمه الحمد لله فلما تبص للشمس تقول سبحان الله على ما فيها من ايه والحمد لله على ما فيها من نعمه هي دي سبحان الله وبحمده يا جماعه من المعاني طبعا معانيها كتير خلاص نسجد بقى نسجد بقى الرسول كان بيسجد ازاي يهوي ساجدا ينزل على طول ليه الباب بيتفتح بقى خلاص اهو الباب بينك وبين مولاك بيتفتح اجري اجري بسرعه على مولاك بكل الشوق في قلبك والحب في قلبك يهوي ساجدا يا جماعه السجود ده مش راس نزلت وطلعت السجود ده قلب نزل وعاش وعاش وعاش مع مولاه وطلع غير ما نزل خالص يا جماعه السجود ده اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد يا لفرحة اهل حب الله بهذا الحديث يعني انا يا رب ده اقرب حاجة مني ليك ده انا يا رب اعيش حياتي كلها ساجد يبقى نعرف ليه في ملائكة في السماوات بتفضل ساجدة ليوم القيامة ما تقومش الا يوم القيامة يا الحب يا جماعة الحب لان ده ده السجود ده لقاء لقاء مع الله شوف الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول ايه في الحديث الصحيح ركز معايا بقى الكلام ده خطير جدا اتدرون اين تسجد الشمس فين يا رسول الله الرسول بيقول ان هي اين تغرب الشمس بتغرب فتأوي تحت عرش الله يعني ايه ده الشمس بتفضل تلف يا جماعة ده الكون كله تحت عرش الله يعني الشمس في كل لحظة ساجدة يعني الشمس 24 ساعة تحت عرش الله ساجدة يعني ده ده ده الربانية بقى في في في تصور الكون فالرسول بيقول ايه فتسجد تحت عرش الله ثم قرأ قول الله ايه والشمس تجري لمستقر لها يعني مستقر الشمس انها تسجد يبقى انا وانت مستقر قلوبنا مش السجود السجود ده مستقر القلوب السجود ده سكن القلوب السجود ده انا بتصور السجود ده عامل زي ايه زي انا نازل مصر كده من المنصوره في الدنيا حر ورايح لواحد هيجي له مصلحه مهمه وخايف احسن معادي يفوت ولا حاجه وبجري وبلحق المواصلات والدنيا حر وعرقان وتعبان وبعد كفاح وصلت للمكتب بتاعه لقيته دخلت في المكتب المكيف كده قعدت على الكرسي ياه اول لحظة احس بالاستقرار والسكن اخد وزق انا وصلت وصلت خلاص اول ما تحط راسك تلبس في الارض كده تحس انك انت وصلت خلاص وصلت ليك خلاص يا رب ده انا هطلب يا انا هطلب ده انا يا رب ده أنا كل المشاكل هتتحل ما دام وصلت يا رب عشان كده السجود مستقر القلوب يا جماعه طب ليه لما بنقوم ما بين السجدتين الرسول كان بيقول رب اغفر لي رب اغفر لي بيستغفر ليه بين السجدتين لانك لما سجدت قربت فشهدت الجلال والعظمة فكل ما يعظم قدر الله في قلبك يعظم قدر معصيتك في حقه في قلبك فتقوم عايز تستغفر يا الاله العظيم ده انا عصيت فتستغفر طب ليه السجود سجدتين مش زي ركوع اصل السجود ده لقاء ما تقدرش اللي عايش ما يقدرش يكتفي بسجده يا رب كمان يا رب كمان لقاء يا رب طب انزل خد كمان لقاء تقوم طب كمان يا رب لقاء لا صلاة تانية بقى عايز كمان لقاء صلي تاني بعد كده ندخل في التحيات ايه التحيات دي احنا مش فاهمين التحيات ومش حاسين بالتحيات وت... يا حبيب قلبي ده التحيات دي اعظم لقاء حب ازاي انت لما بتزور ناس قرايبك او حبايبك اول ما بتخلص الكلام والمصلحه تقوم قايم رايح الباب فاتح الباب وخارج ولا بتقفوا بقى وسلام وأحض... حب بقى وداع الاحبه التحيات دي وداع الاحبه يا جماعه التحيات دي انت انت انت هتسيب المقام ده فمش قادر بقى فبتقول له ايه شوف شوف الحب الرهيب التحيات دي الحب اللي فيها والله العظيم يا نبيع يا نبيع شوف التحيات لله والصلوات والطيبات يا رب يا رب ده انت ليك كل التحيات يا رب كل صلاه مش صلواتي لا كل الصلوات من الكون كله انت اللي تستاهلها يا رب والطيبات كل الاقوال الطيبه والاعمال الطيبه انت اللي تستاهلها يا رب يعني التحيات دي بتقول لك مين اللي يستاهل ربنا اللي يستاهل عمرك ويستاهل حياتك ويستاهل تضحياتك طب حب الله زاد في قلبك قوي فاض بدا يفيض اول ما فاض على احب خلق الله الى الله وهو رسول الله السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته ده من حب الله حبيت الرسول في الله عليه السلام طب لسه الحب فايض الحب رهيب في قلبك تقوم بقى اللي بعد الرسول في الحب مين المؤمنين والملائكة السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين تاخد ثواب انك سلمت على مؤمن السماوات والارض كلها اوعى تقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين وتخرج تح- تحسب ده اخوك تغير من اختك اوعى اوعى يا حبيب قلبي تاذي اخوك تختار اختك لا وخدوا بالكم يا جماعه ان السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ده انت سلمت على البشر وعلى الملائكه على المؤمنين كلهم طيب كل ده حب اه كل ده حب طيب لما بيكون في لقاء مع حد من عظماء الدنيا والملوك بيبقى في الاخر تجديد العهد تجديد العهد مع الله اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله بتجدد العهد على التوحيد وعلى الاتباع خلصت التحيات كده قال له امال ايه بقى اللي بعد كده اللي بعد كده الدعاء ادعي بقى طب مين اللي علمك الصلاه الرسول اول واحد تدعي له زي ما علمك الصلاه اللي وصلتك بالله ادعي له بالصله اللهم صلي على محمد وعلى ال محمد يبقى الصلاه على رسول الله بعد كده ادعي لنفسك طب الموضوع خطير ده انا بين ايدين الملك اخطر طلب لازم اطلبه الوقت ايه اخطر طلب الرسول علمه لنا اللهم اني اعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنه المحيا والممات ومن شر فتنه المسيح الدجال بالله عليك دي اخطر طلبات حياتك مرعوب من النار مرعوب من ردمه التراب عليك في القبر مرعوب من انك انت تفتن وتنتكس وتسيب الطريق ملعوب مر- مرعوب من الفتن مرعوب من لحظه ما الشيطان ممكن يتسلط عليك وانت بتموت في اخر اخطر واحرج لحظات حياتك واضعف لحظات حياتك مرعوب دي همومك فعلا صدقا وبعد كده شوف الرسول بقى يقول ايه قبل ما يسلم اللهم اغفر لي ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت وما انت اعلم به من ايه يا رسول الله يعني ليه التطويل ده اغفر لي ذنوبي كلها لا لا ده هيسيب حبيبه بيطول بيطول عشان مش قادر يسيب حبيبه بيطول لاطول فتره ممكنه في الوقوف بين ايدين حبيب والله اللي يفهم الصلاه يسلم ويقوم يصلي تاني اللي يفهم الصلاه فعلا الصلاه دي طوفان مشاعر طوفان صلاه الاسلام دي معجزه مفيش صلاه في اي دين في التاريخ تيجي واحد في الالف في صلاه الاسلام صلاه معجزه يا جماعه بعد كده بقى السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله سلم على المؤمنين وتسلم على الملائكه ال- ال- اللي بتتلم على اي عبد بيعمل طاعه وبتوالي اي عبد بيعمل طاعه خلصت الصلاه الامام قال السلام عليكم ورحمه الله قبل ما يقول الثانيه ايدك على الجزمه و... انت في سجن يا ابني يا ابني اقعد قول اذكار بعد الصلاه يا حبيب قلبي ده ايه الكرسي 200 حرف ب 2000 حسنه في خمس مرات بعد الخمس صلوات 10000 حسنه سبحان الله 33 الحمد لله 33 الله اكبر 33 وبعد كده لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير تمام ال 100 100 في 10 ب 1000 حسنه في خمس صلوات بع- ب 5000 حسنه يعني ختم الصلاه لوحده بتاخد منه يوميا على الاقل 15000 حسنه طيب احنا في حاجه سبناها عمدا باذن الله السنه القبليه والسنه البعديه نقولهم مع بعض بقى. ليه بتصلي السنه القبليه اصل مروحه الدنيا دايره في قلبك دايره دايره دايره دايره لو انت اتكيت على كبس المروحه ما تقفش على طول بتفضل تقف تقف تقف, تقف. ل- بعد شويه تهدي لو انت اول ع- م- دخلت مثلا على تكبيره الحرام الله اكبر اتكيت على المروحه اقف عما تقفل هتكون انت خلصت الصلاه تفضل برضه تفكر في الصلاه انما لما تتك من س- السنه القبليه عما تخلص السنه القبليه يكون خلاص بقى ما عادش في دنيا في قلبك تدخل الصلاه وقلبك طاهر ونظيف يا جماعه الفيلا بيتاخد حواليها حته ارض مساحتها اكبر من الفيلا و- واغلى من الفيلا ويتعمل فيها سور ليه حمايه السنه القبليه والبعديه دي سور الفيلا سور الصلاه دي حمايه الصلاه يا جماعه الى هنا يعني احنا قلنا اشارات سريعه جدا جدا جدا نسال الله ان هو يعيننا ان يبقى في مقام نفصل فيه ونعيش نعيش مع هذه المعاني اكتر واكتر ثالث نقطة عايزين نتناولها بقى بسرعة في دقيقة أو دقيقتين نقطة ثالث سبب من أسباب الخشوع لو صليت صح هتاخد ايه يا جماعة الصلاة دي مفاتيح خزائن السماوات ده ركعتين ركعتين جريج لما اتهموه انه زنى بالمرأة جريج العابد قال لهم سيبونا صلي ركعتين صلى الركعتين ونغز الغلام ربنا انطق الغلام واجرى له معجزه ما حصلتش في تاريخ البشريه غير حوالي خمس مرات بركعتين بركعتين سيدنا زكريا وقف بين ايدين ربنا طلب ولد ربنا اداله ولد نبي بعد ما طعن في السن بركعتين الراجل اللي كان ماشي في الصحراء طلع له قطع طريق قال له هقتلك قال له سيبنا صلي ركعتين وقال يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد تنزلت مل- ملائكه من السماوات عشان تنقذه ركعتين يا جماعه بركعتين سيدنا ابراهيم لما ساره ملك مصر الظالم قبض عليه واراد ان هو ينال منها الحرام ركعت قام يصلي لله ربنا نجله مراته ركعتين يا جماعه يا جماعه عايزين نصلي كتير وقت البرنامج خلاص اوشك على النفاذ خلاص عايزين نصلي كتير عايزين يا جماعه احنا يعني والله انا اعرف واحد صاحبي يعني ربنا يبارك فيه اتعلمت منه الحته دي اخ داعيه معانا من دعاه القناه لما يركب عربية السفر ممكن يفضل يصلي طول الطريق رايح جاي او بي انسان بيحب الصلاة انسان ع- أو بيركب في العربية يجوز انك انت حتى من غير الابرة بنام على العربية الله اكبر يقعد يصلي بس خلاص لا صلي صلوا كتير يا جماعة صلوا كتير الشيخ كشكي مات وهو ساجد لله سبحانه وتعالى عيش على الصلاة تموت على الصلاة انا اعرف اخ كان بيقول انا ما اعرفش ازاي انسان يقدر يعيش ساعتين من غير ما يقوم يغسل قلبه بين ايدين ربنا ازاي ما يقدر ده انت انت مش نازل تصلي في الجامع انت نازل تغسل قلبك يعني اعرف واحد كان بيقول لي ساعات الواحد بعد الصلاه كده يخلص ويسلم يبقى اللي في قلبه مش عايز يكلم حد ولا عايز حد يكلمه من كتر ما هو عايش مع ربنا سبحانه وتعالى واحد تاني كان بيقول لما العصر بيدن وبصلي بحس ان انا اتخنقت ليه ما عادش ينفع اصلي افضل استنى المغرب معلش لسه نص ساعه ده ناس عايشين معانا لسه ربع ساعه لسه دقايق المغرب ادن الله اكبر خلاص الصلاه فتحت تاني عايزين نحب الصلاة عباد بن بشر كان بيتضرب بالسهام مش راضي يخرج من الركعتين من كتر ما قلبه عايش فوق مش مع جسمه خالص احد السلف كان بيقول اني اذا دخلت في الصلاة لا احمل هم شيء الا انها ستنتهي زي الشاب بيتفرج على ماتش الاهلي والزمالك يعني فرحان بس زعلان ان نص ساعة والماتش هيخلص يا نقدر نوصل لهذه المقامات يا جماعة توصيات على عجالة رقم واحد نصلي كتير يا جماعة فاضي ساعة بين المغرب والعشاء صلي فاضي ما بين الظهر والعصر صلي راكب مواصلة طويلة صلي قيام الليل صلي رقم اتنين اول ما الاذان يقول الله اكبر الله اكبر نتكسف من ربنا اصل اللي بينادي مش المؤذن اللي بينادي ربنا اللي بينادي الملك خلاص الله اكبر عشان تلحق بقى الاذان تردده وتلحق الوضوء وتنزل وتكبيره الاحرام والصف الاول والسنه القبليه والسنه البعديه والدعاء ما بين الاذان والاقامه وليمه عظيمه ما تضيعهاش ثالث حاجه الرسول عليه السلام قال من صلى أربعين يوما لم تفته في جماعه لم تفته تكبيره الاحرام 40 يوم في جماعه ما تفوتكش تكبيره الاحرام كتبت له براءه من النار يا الهي وبراءه من النفاق براءة من النفاق يعني ايه يعني تكبيرة الاحرام دي شفاء للقلوب اه والله يعني الخشوع عامل زي التفاحة ثمرة بذرة زرعت وشجرة طلعت و- ونمت واتبعت وفي الاخر طلعت التفاحة مفيش تفاحة نطت من الارض كده يبقى لازم يا جماعة نقرا قرآن كتير بقى ونعيش مع ربنا سبحانه وتعالى ويبقى هدف حياتنا اخطر هدف لحياتنا الخشوع في الصلاة لان كل ما هخشع فقد يعني يعني اخر كلمة بقولها اذا دخلت في الصلاة فقد ركبت راحلتك الى الفردوس الاعلى فاياك ان تنزل خلاص طول في الصلاة على قد ما تقدر واها لريح الجنة اني لاجد ريح الفردوس الاعلى دون قيام الليل ودون صلاة الضحى ودون السنن الرواتب اللي 12 ركعة ودون النفل المطلق ان انا اصلي في اي وقت وصلنا لاخر واخطر فقرة في درسنا في كل مرة وهي فقرة ايه فقرة يا رب فقرة الدعاء ندى يا جماعة رب جعلنا مقيم الصلاة يا رب يا رب أعنا على إقامة الصلاة يا رب اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك رب اجعلنا لك قوامين لك صوامين لك ذكارين لك شكارين اللهم أعنا على عبادتك ليلا ونهارا اللهم أحسن صلاتنا أج- اجعلنا مقيم الصلاة يا رب العالمين يا رب يا رب لا رجاء لنا إلا فيك ولا حيلة لنا إلا أن تعيننا يا مولانا يا رب يا رب أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وإن شاء الله معادنا الاثنين القادم الساعة 4 من كل أسبوع إن شاء الله جزاكم الله خير